طفاه وربنا بعته لينا علشان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك يا رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أنا عايزك تتخيل لو طلع خبر فجأة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع تاني والخبر كان خبر فعلا كل الناس بدأت تصدقه وكل الناس بدأت تستنى والمسلمين كلهم في شوق رهيب رسول الله حبيب الله نبي الله جاي تاني هيجي تاني في الأمة هيحيي معاني الدين جوانا تاني عليه الصلاة والسلام وبدأت الإذاعات العالمية تتنقل الخبر وبدأ اليهود يترعبوا وحركة الطيران من فلسطين تبقى رهيبة اليهود بيهربوا محمد رجع تاني وخيبر هترجع تاني وهيجي يشيلنا تماما من من أي منطقة في الدنيا تاني وبدأ الغرب يترعبوا والسي ان ان والإذاعات العالمية والجرايد العالمية تتابع الخبر باهتمام رهيب يا ترى محمد لما هيرجع هيعمل ايه وهيقود الأمة تاني ومرة تانية الروم والفرس والظلمه بتوع الغرب هيتقضى عليهم تاني والامه كلها مستنيه والناس في شوق والكل بيقول وحشتنا يا رسول الله وحشتنا يا حبيب الله والناس كلها مستنيه بلهفه رهيبه اللحظه اللي هيجي فيها رسول الله المنشطات الاولى في الجرايد البرامج الاخباريه البرامج كلها الكلام كله على ان رسول الله جاي والامه بتستعد وبتستنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الموعد المحدد وفي الميعاد المحدد والامه كلها مجتمعه يدخل واحد كأن الشمس تجري في عروق وجهه لما يدخل كأن الشمس أشرقت الكل أول ما يشوف منظر وجهه يقول هو ده رسول الله هو ده حبيب الله جه فعلا عليه الصلاة والسلام وينصب المنبر لرسول الله ويطلع رسول الله عشان يخطب في الأمة فتوقد الدين فيها داني وتصحي الإيمان في قلوبنا تاني ويبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم وفجأة والرسول بيتكلم واحد يجي جري الحقهم الحقهم ايه الحقوا يا شباب المباراة النهائية في كاس دوري اوروبا ابطال اوروبا المباراة النهائية الوقت بتتلعب بتتلعب يا رسول الله انت ما لقيتش يعني ما فيش غير الوقت ده يا رسول الله طب كان وقت تاني يا حبيب الله يبدأ الشباب يجروا طب بعد الماتش نرجع بقى الشباب كلهم جروا على الماتش بعد كده جه واحد الحقوا يا بنات ايه اخر موضه نزلت اخر ستايلات نزلت الحقوا يا تلحقوا يا ما تلحقوش فيها حاجات وان بيس وفيها حاجات يا تلحقوا يا ما تلحقوش البنات كلها يا رسول الله يعني ما فيش غير الوقت ده يا رسول الله يا رسول الله انت وحشتنا بس يعني ده الموضه يا رسول الله والبنات تجري بعد كده يرجع واحد يا يا شباب ثانويه عامه في ايه الحقوا يلا الثانويه العامه هتبدا والدروس جايه تاني والامتحانات يا رسول الله ده احنا يا دوبك نستعد هنعمل ايه واهاليهم يا حبيب الله ده احنا عشان ياخدوا دروس بنجري نشتغل ليل نهار عشان ياخدوا في الماده درس واتنين يا رسول الله ويمشي شباب الثانويه العامه ويمشي اهاليهم بعد كده كل شويه يجي واحد ينادي على ناس من الامه تمشي تمشي تمشي لحد ما في النهايه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى لوحده انفضوا اليها وتركوك قائما تخيلوا يا جماعه لو رسول الله رجع تاني قد ايه من الامه هيلتف حواليه وقد ايه من الامه هينفض حواليه يا جماعه انا بقول الكلام ده في الاول ليه عشان واحنا بنتكلم عن الدعوه السريه امبارح والنهارده الدعوه الجهريه وبكره ان شاء الله شعب ابي طالب عشان واحنا بنتكلم عن الحاجات دي اقول لك انت كنت هتقدر تصبر في الطريق الرهيب ده مع رسول الله ولا لا انت كنت هتقدري تصبري مع رسول الله ولا لا النهارده هنتكلم عن الدعوه الجهريه باذن الله ايه الجهر ده يعني ايه جهر ما منهج الامه لا اله الا الله الدعوه السريه لا اله الا الله والدعوه الجهريه لا اله الا الله ايه الفرق بين امبارح والنهارده الفرق رهيب الفرق ان كلمه لا لا اول كلمه في لا اله الا الله بعد ما كانت جوه قلوب المسلمين طلعت اتزلزل بيها جبال مكة اتهتف بيها على جبل الصفا اتزلزل بيها نوادي قريش الكلمة اتقالت واتعلنت واتقالت في الحرم الفرق ان كلمة الحق اتقالت لأول مرة لأول مرة كلمة الحق يهتف بيها مرة تانية وكانت رد الفعل الرهيب من مكة رد الفعل الرهيب يا جماعة أشد من اللي حصل في سجن البستيل أشد من اللي حصل في محاكم التفتيش في الأندلس أشد من اللي حصل في السجون التاريخية في تعذيب الناس على مدى التاريخ ويكون رد فعل رهيب البداية كانت إيه البداية التفجير للموقف كله لما رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع على جبل الصفا وهتف ونادى قريش كلها وقال لهم أرأيتم لو أني قلت لكم أن خيلا تأتي لكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي قالوا له ما جربنا عليك كذبا قال لهم فإني رسول لكم بين يدي عذاب شديد الحقوا يا تلحقوا يا ما تلحقوش يا بني كعب انقذوا انفسكم من النار يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار يا قريش اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا ومن اول لحظة يبدأ ابو لهب يعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له تبا لك ألهذا جمعتنا انت جايبنا ليه سايبين المواشي اللي بنربيها والفلوس اللي بنلمها عشان تيجي تقول لنا جنة ونار انتوا ناس فاضية مفيش وراكوا حاجة انت جمعنا ومعطل لنا مصالحنا عشان كده تبا لك ألهذا جمعتنا ويبدأ رد فعل رهيب من مكة لا يمكن كان يتوقع ولا يتصور ولا يتخيل بلال العبد الحبشي الفقير المسكين العبد عند أمية بن خلف يبدأوا ياخدوه كل يوم مع اشتداد الحر يطلعوه في الصحراء الرهيبة ينيموه على الصحراء لغاية ما جلده يتشوى من كتر الحر بتاع الرمضاء وبعد كده يربطوا رجليه في فرس ويجروا بالفرس جلد جلده الملتهب يبدأ يتمزق مع مع جري الفرس بلال يربطوه من رقبته بحبل ويجروا الصبيان بيه في شوارع مكة كلها شوارع مكة ياما شهدت على تعذيب شوارع مكة ياما شهدت على إذلال شوارع مكة ياما شهدت على تنكيل بالمسلمين بلال ياخدوا أمية بن خلف يطلع بيه في الصحراء الرهيبة ينيمه على ظهره على نارها ويحط على صدره صخرة تقيلة جدا ويقول له لا تزال هكذا حتى تموت لا هتاكل ولا هتشرب لحد ما تموت إلا لو رجعت عن دينك دهوت وبلال بيهتف أحد أحد أحد أحد يا ترى سورة قل هو الله أحد في قلب مين في الأمة الوقت زي قلب بلال بلال استحمل كل ده عشان قل هو الله أحد يا ترى إحساسه بها هيبقى شكله إيه سيدنا بلال يا جماعة مش ده اللقاء الأول اللي بينه وبين أمية بن خلف بعد 12 سنة هيبقى في لقاء تاني مع أمية بن خلف يوم غزوة بدر يوم غزوة بدر لما بلال يقول لها نجوت إن نجا ولسه في لقاء ثالث يوم القيامة قدام ربنا سبحانه وتعالى يظل بلال في التعذيب ده ولكن صامد صامد وقلبه بيهتف ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت ضع عنقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني النور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي حافظي ومعيني سيدنا أفلح أفلح ده كان عبد أسلم على إيد بلال كانوا ياخدوه يربطوا رجليه في الفرس وينطلقوا بيه عشان يتمزق على الأرض سيدنا خباب يا جماعة خباب كان بيشتغل في صناعة السيوف والدروع تخيلوا المكان الرهيب ده لما خباب يسلم فيه يجيبوا السلاسل ويقيدوه فيها ويجيبوا اضرع الحديد مش فلوس مش هدوم صيف مش هدوم صوف في عز الحر اضرع الحديد يلبسوها له وهي ملتهبه ومشتعله ام انمار لما يجي يصلي تسخن السيف لغايه ما يحمر يبقى نار يبقى جمر تحطه على راسه لغايه ما يسقط مغشيا عليه وراسه بتطلع دخان من هذا الحريق كانوا يعذبوه بنتف شعر الراس كانوا يعذبوه بان هم ينيموه على جمر ملتهب على فحم مشتعل مرة ولعوا حفرة على حفروا حفرة وولعوها نار ونيموه على ظهره خباب بيقول والله لقد اوقدوا نارا فما اطفأها الا ودك ظهري دهن ظهره لما ساح نزل طفى النار سيدنا خباب بعد عشرين سنة عمر يشوف منظر ظهره يغشى عليه من منظر ظهره يجري خباب بعد التعذيب على رسول الله والرسول في الكعبة يقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا ويفاجأ بإجابة النبي لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد فيما دون اللحم والعصب يتقطع جسمه كله بالحديد ما يصرفه ذلك عن دينه وتنزل كلام ربنا سبحانه وتعالى ان ينزل قول الله سبحانه وتعالى الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون الناس مش الذين امنوا لسه مش هتتسموا مؤمنين الا لما تثبتوا في الابتلاء ده ولقد فتنا الذين من قبلكم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ربنا وضع الصحابه في الابتلاء الرهيب دهوت يا ترى كان ايه احساس خباب وظهره مكوي بالنار وهو بيسمع قول الله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يا ترى كان ايه احساس الصحابه في شعب ابي طالب مش لاقيين ياكلوا وربنا بيقول سيهزم الجمع ويولون الدبر جمع ايه يا ترى كان ايه احساس الرسول وهو مطرود من مكه وربنا بيقول له ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد هترجع تاني يا محمد يا ترى كان ايه احساس الصحابة في اخر مكة وهم وهم خلاص حصار دعوي رهيب وربنا بيقول لهم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء يا ترى كان ايه احساس خباب يا جماعة خباب بعد سنين هيجي خبيب بن عدي خبيب لما يعلقوه على النخلة ويقولوا ويبدأوا يرموه بالسهام يقطعوا ايديه ورجليه واطراف جسمه الاول يقطعوا جسمه حته حته قبل ما يقتلوه قبل ما يقتلوه يستحمل الصحابه ويصبر الصحابه على كل ده سامضي هكمل مش هقف مش هبطل سامضي وان كان دربي طويل وان كان فيه يقيم الردى يرون بي الشوك من كل جنب يرون بي دروع الحديد من كل جنب يرون بي التعذيب والجلد من كل جنب ولكن أرى الورد والمورد أسير وكلي ضياء ونور لأني اتبعت نبي الهدى ويكمل الصحابة ويصبر الصحابة ويبدأ قريش تمارس أقصى أنواع التعذيب اللي في الدنيا يا جماعة يا جماعة كانت دخلت دار الأرقم في الوقت ده معناها إيه الصحابي اللي كان بيدخل دار الأرقم كان بيشوف قدامه عمار وهو بيتجلد عمار وهو بيتقتل وامه بتتقتل كان بيشوف قدامه صهيب وهو بيتعذب كان بيشوف قدامه كان بيشوف قدامه بلال وهو بي بي بيتجلد بيتسلخ جلده في شوارع مكة وهو مجرور من رجليه بالفرس كان بيشوف خباب وهو بيتكوي بالنار ومع ذلك دخلوا ومع ذلك صمدهم لما كنت بروح لما رحت عمره وحج في الحرم وقفت قدام الكعبة وقفت قدام الكعبة والناس بتطوف حواليها وقلت سبحانك يا رب الحتة دي هي اللي النبي كان قاعد فيها وخباب داخل عليه جلده مكوي وظهره مكوي وبيقول له ادعو لنا يا رسول الله والحتة دي اللي ابن مسعود لما قام يدعو الى الله فيها كانوا هيقتلوه وقطعوا له اذنه والحتة دي هي اللي الرسول حاولوا يقتلوه فيها والحته دي اللي الرسول رموا سلك جزور عليه فيها والحته دي اللي ابو بكر قدمه وشه لحد ما عادش حد عارف وشه من ظهره من كتر الدم فيها والحته دي اللي خدوا منها خبيب بن عدي عشان يودوه التنعيم يقتلوه فيها ويقطعوه قبل ما يقتلوه والحته دي والحته دي والحته دي النهارده بقت كلها دين النهارده بقت كلها لله النهارده بقت كلها عزه للمسلمين كان زمان كان في المرحله الجهريه الصلاه مخاطره اعلان الاسلام مخاطره ثبوت تهمه الاسلام معناه ان ما عادش ليك ديه مجرد ثبوت تهمه الدعوه الى الله معناها خلاص خيانه عظمى دخول دار الارقم من قبل الارقم مخاطره رهيبه ودخلوا ووقفوا وصمدوا الصحابه رضوان الله عليهم وتبدا قريش تحاول بكل المحاولات تعذيب قتل سجن تجويع عطش قتل محاولات تهديد بالقتل تغريق في المية كل انواع التعذيب اللي ممكن تعملها عملتها تبلغ عن اي واحد اسلم قبيلته او اسرته او عن اي واحدة اسلمت زوجها عشان يتنكل بيهم هناك الصحابة بيقولوا ان كانوا ليأتون بالرجل منا فيضربونه ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يستطيع ان يستوي قائمة يبقى زي الجثة اللي نايمة على الارض كانوا يلفوهم في جلود البقر ويرموهم في الصحراء عشان جلد البقر يسخن ويولع ويقعدوا كانهم بيتشوا على نار هاديه جوه هذا التابوت اللي مقفول عليهم كانوا بيعملوا فيهم ايه كانوا بيعذبوهم لحد ما الصحابي يعدي من قدامه خنفسه ماشيه على الارض يقولوا له قول ان دي ربك اقول ان دي رب ازاي قول ان دي ربنا والا مش هنسيبك وتحت وصفه التعذيب ممكن البعض يقول هذا الكلام عذاب رهيب عذاب مصعب بن عمير الشاب المطرف امه لما تعرف امه لما تعرف تقول والله لا اكل تقسم ان هي مش هتاكل لما تعرف انه اسلم يقول لها والله يا امي لو ان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين لما تيأس منه تاكل بس تحبسه وتجوعه لحد ما جلد مصعب المطرف الشاب الناعم اللي كانت امه تنيمه وجنبه طبق الحيس طبق الحلويات عشان يصحى ياكل حلويات لو لو قلق في وسط الليل مصعب يجوع لحد ما يتحشى في جلده لغايه ما يتقشر ويتقشر جلد جسم مصعب رضي الله عنه سيدنا سعد بن ابي وقاص ابوه كان يجيب حواليه الحصير ويولع عليه من فوق كان يعرضه للنار كان ممكن يربطه من سقف البيت ويوقد تحته نار وهو يقول له والله لا اعود ابدا لا يمكن انسى ام سعد بن ابي وقاص برضه اضربت عن الطعام قال لها نفس الكلمه اللي قالها مصعب لان الاثنين متربين في نفس المدرسه مدرسه دار الارقم ابن ابي الارقم يقول لها لو ان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركتش هذا الدين وتاكل عثمان بن عفان عمه بقى يجيبه يجيب جريد النخل يلفه حواليه ويولع فيه من تحته ويخنقه من جوه هذا الجريد وجوه هذا الحصير عشان يرجع عن دينه الزبير بن العوام وهو عنده 16 سنه لسه يصاب من اللي حصل له بمرض صدري يصاب بمرض في صدره من كتر اللي حصل فيه في هذه المرحله كل الصحابه ما كانش في واحد حاجه اسمها غني وفقير ابو دار ابو بكر يتاذى وكل الصحابه يتاذوا ما كانش في حاجه اسمها غني وفقير خالد بن سعيد يا جماعه خالد بن سعيد ابوه يمسك مقرعه مطرقه اجنه يكسرها على دماغه يعني ضرب قتل يفضل يضربه لغايه ما المقرعه تتكسر ضرب قتل وبعد كده يقول له والله لا امنع عنك القوت يقول له سيرزقني الله ويجوع ابوه ويحبسه ثلاث ايام من غير طعام ولا شراب وبعد كده يطرده من البيت ويؤمر اخواته ان هم يطردوه ويهاجر الحبشه خالد بن سعيد ولما ربنا يرزقه ابن هناك يسميه سعيد على اسم ابوه اخلاق المسلمين كانت مبهره في هذه الفتره يا جماعه يا على التعذيب اللي حصل من أجلك من أجلك يا فجر الإسلام كم تحلو في الليل الآلام بجلالك تصطبغ الأحلام من أجلك يا فجر الإسلام النساء النساء في الدعوة الجهرية كانوا بيعملوا إيه سمية يا جماعة سمية شرف كل امرأة مسلمة على وجه الأرض سمية مرات ياسر أم عمار بن ياسر وهي بتتعذب كانوا بيدفنوها في الرمل المشتعل بيدفنوها جواه كانوا يقعدوا يرضخوها بالحجاره كانهم ما بيرجموها وكل التعذيب ده ما هوش حاجه قصاد انهم كانوا يجيبوا قدامها عمار ابنها يقعدوا يغرقوه في الميه في احواض الميه لغايه ما يبقى هيموت من الاختناق ويقعدوا يكووه بالحديد قدام امه ويعذبوا جوزها قدامها وفي الاخر يجي يجي ابو جهل يجي ابو جهل يشتم في سميه ويبدا يحاول يقول لها انت ما اسلمتيش غير لانك انت بتحب محمد ويبدا ويبدا يشتم فيها ويسب فيها يقول لها اكفري بمحمد سب محمد والا مش هسيبك فتقوم بصقه في وشه تبصق في وش ابو جهل يقوم طاعنها بالحربه طعنه تتقتل منها سميه وتسقط سميه اول شهيده في الاسلام اول دم يسيل عشان ربنا سميه يا جماعه ما حدش قدر ياخد بطارها سميه في الوقت ده ما حدش قدر يرد عنها سميه في الوقت ده ما حدش قدر ياخد لها ديه اتدفنت ولا كان في اي شيء حصل تماما ما حدش قدر يرد عن سميه غير بعد 12 سنه يوم غزوه بدر يوم الرد عن سميه لن ننساكم يا كل شهيد سقط ايام النبي عليه الصلاه والسلام يا كل شهداء الدعوه الاسلاميه في العصر الحديث يا كل واحد لسه هيجي وهيضحي بدمه وهيضحي بحياته مش هننساكم هتفضلوا في قلوبنا لغايه ما يوم القيامه ان شاء الله ربنا يبوئكم الفردوس الاعلى وتسقط سميه شهيده الرجاله ما قدروش يصبروا على العذاب وهي وبلال بس اللي صبروا سمية يا جماعة الوحيدة من هي وبلال اللي, اللي صمدوا على التعذيب للنهاية امرأة ولكن شوفوا الشرف اللي هي كانت فيه عمار كان يروح للنبي يقول له يا رسول الله لقد بلغ منا العذاب كل مذهب نعمل ايه يقول له صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة الرسول كان بيروح يزورهم وهم بيتعذبوا ولكن ما كانش يقدر يعمل لهم حاجة وهو بيشوفهم بيتعذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام سمية يا جماعة سمية ويجي بعدها أم شريك أم شريك يا جماعة امرأة برضو جارية ولكن تتعذب عذاب رهيب لدرجة ان ام شرايك كانوا يشربوها العسل وبعد كده يرموها في الصحراء بالثلاث ايام عشان العسل يعطشها عطش رهيب كانوا بيعطشوها ويجوعوها ويعذبوها وبعد كده قالوا لجوزها وقالوا لقبيلتها جوزها طلقها ومكه طردتها وراحت لقبيلتها عشان يقضوا عليها تماما كان بعد ما بيعذبوا الصحابي تعذيب رهيب يعرفوا القبيله بتاعته عشان يسلموه ليها عشان يتحطم تحطيم نهائي ما يفكرش في طريق محمد مره ثانيه ام شريك والسيدة زينب لما جوزها مرضاش يسلم وهي اللي اسلمت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جوزها ما طلقهاش انما ام شريك اتطلقت كانت تضحية رهيبة في الوقت ده زنيرة جارية تانية كانت جارية لعمر بن الخطاب كانوا يقعدوا يجيبوا مكاول حديد يعرضوها لعينيها لغاية ما اتعمت لغاية ما فقدت بصرها ولكن ربنا يرد عليها بصرها تاني بقدرته سبحانه وتعالى اللي يقف لا يقف امامها شيء ام شريك وزنيرة جارية بني المؤمل كانت جارية غلبانة كان سيدنا عمر هو اللي يمسك الكرباج ويفضل يضرب فيها يضرب فيها لحد ما ايديه تقف بعد كده يقول لها اني لم اتركك الا لان يدي تعبت انا ما سبتكيش غير لاني ما عدتش قادر بس هو ده السبب وكان لما يتغاظ منها يهجم عليها يخنق فيها لغايه ما تسقط مغشيه عليها وكل اللي موجودين يحسبوا ان هي ان هي اتقتلت في شوارع مكة في شوارع مكة كل ده كان بيحصل في شوارع مكة ما كانش فيه مسلم يضية في شوارع مكة ما كانش فيه واحد بيقول لا اله الا الله في تمن لتعذيبه يا جماعة ليه ليه ربنا سابهم يتعذبوا العذاب ده عشان ربنا يعرفنا ان مش لان محمد عليه الصلاة والسلام معاهم يبقى خلاص النصر هيجي النصر له تمن والتمكين له تمن ولازم ندفعه ليه يا جماعة ليه مشركي قريش عملوا معاهم كده ليه التعذيب الرهيب ده ليه مشركي قريش عملوا معاهم كل العذاب الرهيب ده عارفين ليه اول حاجة يا جماعة لانهم كانوا خايفين على شهواتهم ده واحد جاي يقول لنا حرام وحلال حرام هو هيقول لي حرام زنا وحرام لا يا حبيبي لا مش عايزين ولا عايزوا بالله وخايفين على مصالحهم انت جاي تقول لنا دين وجاي تقول لنا نكسر الاوثان ال 360 وثن بتوع ال 360 قبيله اللي على الكعبه نكسرهم ومين يحمي لي مصالحي التجاريه القوافل بتاعتي وانا ما عدتش اقع في الزنا وانا والعياذ بالله والعياذ بالله وانا الملايين اللي بكسبها من الربا ما عدتش اكسبها من الربا وانا الاوثان اللي بصنعها وابيعها ما عدتش اكسب منها وانا اللي كنت الكبير والسيد ما عدتش ابقى كبير خلاص يبقى كلام ربنا مش كلام بشر هو اللي بيحكم لا لا رفضوا دعوة النبي ليه رفضوها حسد زي ابو جهل كده ما قال له واحد قال له تسابقنا نحن وبنو عبد مناف اطعموا فاطعمنا وسقوا فسقينا وانفقوا فانفقنا ثم يأتوا ويقول منا نبي يأتيه الوحي من السماء فأنا ندرك هذا هنلحق ازاي الكلام ده ما ينفعش من ضمن الأسباب الكبر أنا أقعد جنب بلال وصهيب الرومي وخباب لا يمكن من ضمن الاسباب يا جماعه الدين ان الناس دي كانت معتقده في الاوثان ديت للاسف من ضمن الاسباب الدين شارون بيحاربنا عن دين امريكا بتحاربنا عن دين اليهود بيحاربونا عن دين اهل الباطل بيبذلوا مجهود رهيب عشان الباطل ليه احنا ما نبذلش المجهود ده ليه يا جماعه ليه الصحابه دفعوا الثمن ده كله ليه عشان كانوا رجاله كانوا عارفين ان الدين دين كانوا عارفين ان في دم لازم يدفع كانوا عارفين ان ضريبه وصول الدين للناس واظهار الدين والنطق بكلمه الحق عشان الناس تعرفها ثمن غالي بس ثوابها برضه غالي انت دفعت ايه لغايه دلوقتي وانت دفعت ايه لغايه دلوقتي يا جماعه الصحابه خدوا ايه مقابل كل ده خدوا ايه خدوا الفردوس الاعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه الحق غاليه بس ثمنها ثمنها غالي ولكن ثوابها اغلى ثوابها اعظم الجهر بكلمه الحق مش هننساهم ابدا مش هننسى كل نقطة دم سالت على مكة مش هننسى كل كرباج نزل على ظهر صحابي مش هننساهم مش هننساكم يا صحابة رسول الله يا اللي ضحيتوا كل التضحية ده عشان احنا نطلع مسلمين عشان احنا نطلع موحدين مش هننساكم ابدا ورا كل مسجد بيتبنى الوقت ناس ضحت بعمرها ورا كل واحد بيقول لا اله الا الله ناس نظرت حياتها عشان دين ربنا انا بقول لكم الكلام ده ليه عشان كلكم كلنا نعرف قدر التغيير اللي مطلوب فينا عشان ربنا يمكن على ايدينا الصحابه لما وصلوا للمستوى ده ربنا مكن لهم احنا بينا وبين المستوى ده قد ايه يا امه محمد كل ده بسبب ايه واحده كل اللي الصحابه عملوه ده كان بسبب ايه بسبب قول الله فافضع بما تؤمر اعلن اجهر يعني بسبب ايه الامه وقتها دفعت الثمن ده واحنا القران طبقنا منه ايه وعملنا منه ايه كانت الايه غاليه كانت الايه لها قيمه طب ليه ليه مكه ما عملتش كده مع ورقه بن نوفل ليه مكه ما عملتش كده مع غير النبي ما عملتش كده مع اليهود والنصارى اللي في مكه ليه لان هو ده الحق خالص الاسلام ما حدش بيقدر يحتمل الحق اللي فيه اهل الباطل ما قدروش يحتملوا الحق اللي فيه يا جماعه يا جماعه احنا عايزين عايزين شوفوا شوفوا الدعوه الجهريه دفعوا قد ايه غير اللي النبي عليه الصلاه والسلام دفعه تخيل تخيل الحرب الاعلاميه الرهيبه اللي على النبي لدرجه عارفين لما جرايد تمسك واحد بكاريكاتيرات وسخريه وتريقه وحمله عليه النبي عليه الصلاه والسلام كان حمله رهيبه وده كان اشق على الصحابه من التعذيب تخيل انك عايش في بلد فيها النبي كل يوم الجرايد تشتم فيه والاعلام يشتم فيه والبرامج تشتم فيه تستحمل ازاي واذا كان ده اتعمل في النبي امال اللي اتعمل في الصحابه ايه ابو لهب عمه اول واحد عداه من اول يوم طلق ب- بناته الاثنين من اولاد ابو لهب عشان يحزن قلب النبي عليه الصلاه والسلام عداه من اول ما وقف على جبل الصفا مراته ام جميل يا ما اذت النبي تجري على اولادها يخلوهم يطلقوا بنات النبي تجري على بيت النبي ترمي اشواك وترمي قاذورات عليها لعنة الله تجري على الأسواق تقول مذمم مذمم عشان تطلع على النبي كلمة مذمم ومكة تقلدها تجري على أبو بكر تقول له لئن رأيت صاحبك لئن رأيت صاحبك لأهشمن رأسه لأشدخن رأسه بس أنا أشوفه شوفوا ربنا ينزل بعد كده يقول تبت يدا أبي لهب إيديه اللي ياما أنفق بها ضد الإسلام وتب هيتقطع قطع صدى في جهنم ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب هيتشوي وامرأته حمالة الحطب هي اللي هتشيل الحطب اللي يتشوي بيه في جهنم هي اللي هتشويه بايديها في جهنم في جيدها حبل من مسد في رقبتها حبل من مسد ايه المسد ده المسد ده الحبل اللي بيتربط بيه ال- الدلو لما ينزل يملى ميه من البير يعني كان هي هتتربط في حبل من رقبتها لغايه فوق فتحة جهنم تفضل تطلع وتنزل بيه عشان تدوق جميع انواع عذاب جهنم والعياذ بالله ابو لهب اسمه ابو لهب من شدة جماله مش زي ما افلام السيرة بتجيب واحد ما- حواجبه تخينة وماسك خروف لا ده كان جماله رهيب عشان كده اتسمى ابو لهب ولكن نهايته نهايته لما سمع هزيمة بدر اللي اتهزموها وكان عنده 70 سنة وما كانش قادر يخرج في بدر حزن حزن رهيب لدرجة اصابه مرض زي الطاعون اسمه العدسة اولاده سابوا له البيت واترمى وتب اتقطع عن كل الناس كل الناس رمته لدرجة انه لما مات رموا عليه ميه من بعيد بعد عدة ايام معفن ورموه في الجبل من كتر الخوف منه ومات مذلول مقهور بحسرته اعداء رسول الله حصل لهم ايه قد ايه الرسول اتاذى من ابو جهل في الفترة دي يا جماعة ابو جهل كان كل ما تاجر يسلم يروح يقول له هخرب بيتك هبوظ لك تجارتك لما كان عبد يسلم يروح ينكل بيه لما كان يحس ان واحد من صناديق مكه هيسلمهم يروح يا عقبه بن ابو معيط انا سمعت انك انت اتاثرت بمحمد يقول له يقول له لو إيه كلامك علي حرام حتى تبصق في وجهه ويروح عقبه بن ابي معيط يقف قدام النبي ويبصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يثبت لقريش ان هو ما غيرش دينه ابو جهل ضيع كل اللي حواليه ابو جهل وعقبه والوليد بن المغيره كانوا كلهم نموذج لشله فاسده شله واحده ضيعت بعض ودت بعض في جهنم والعياذ بالله ودوا بعض في قاع جهنم ابو جهل قام بدور ابليس بالظبط كان كل ما يسمع ان واحد هيسلم يروح يفتنه في دينه ابو جهل فرعون هذه الامه لا ده فرعون لما جه يموت قال امنت ابو جهل لما جه اتقتل في بدر فضل برضه يسب في المسلمين ويسب في الاسلام ابو جهل غبي غبي لو كان اسلم كان بقى خليفه من خلفاء الاسلام ابو جهل غبي والوليد بن المغيره اللي ربنا قال ذرني ومن خلقت وحيدا ملوش زي غبي غبي الوليد بن المغيرة لو كان اسلم كان بقى من عظماء الاسلام وابو لهب غبي لما الرسول بيقول اللهم اعز الاسلام باحد العمرين منهم عمرو بن هشام ابو جهل وابو لهب اغبياء لو كانوا اسلموا كانوا بقوا عظماء يا اساتذه الجامعه يا اصحاب الاموال يا وزراء يا رؤساء يا اصحاب التجارات يا اصحاب المواهب يا شعراء يا صحفيين يا عباقرة الأمة اللي ربنا اداكوا عقول لو سخرتوها لنصرة الإسلام هتبقوا من عظماء الأمة اوعوا تعملوا زيهم دول أغبياء أغبياء ربنا اداهم فرصة كانوا هيبقوا من أعظم شخصيات العالم لو أسلموا أغبياء قد إيه النبي اتأذى وفي وسط كل الأذى ده يموت القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلعوا في مكة إن رسول الله أبتر ما عادش له ولا ولد عايش اولاده الذكور الثلاثة ماتوا خلاص ينزل قول الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لما إيد بتتبطر معناها إنها عفنت دول العفونة بتاعت الأرض كلها هيترموا في جهنم وسورة الكوثر يبقى مكانها إيه مع الصور الأخرانية خالص في القرآن مع الصور سورة الكوثر تبقى مكانها مع الصور الأخرانية مع سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب مع يعني إيه يعني في نهاية القرآن ربنا بيقول بعد الكفاح ده كله ابو لهب راح جهنم واترمى فيها والنبي خد الكوثر وطلع فيها وجاء نصر الله والفتح والامه انتصرت ويختم القران على انتصار الاسلام دنيا واخره ومحق اعدائه دنيا واخره قد ايه الاذى قد ايه اللي حصل لهم قد ايه البهدله اللي اتبهدلوها من اجلك يا فجر الاسلام عشان دين ربنا يجي النهارده الصحابه يا جماعه داقوا داقوا عذاب رهيب والام رهيبه ولكن وسط العذاب ده كله النبي عليه الصلاه والسلام ما بطلش مجهود يلف على بيت بيت في مكة يدعوهم الى الله يلف على ابو جهل لحد ما يلف عليه 10 20 مرة ابو جهل يقول له هات لي كتاب اكتب لك لربك انك بلغتني وسيبني يا محمد خلاص ما عدتش تجي لي بيتي بقى بعد كده يلف على نوادي مكة يطلع الجبال يدعو الناس يلف في كل مكان يروح للقبائل في منى وكانت القبائل قبل الحج يقولوا لا يفتننكم غلام قريش لا يفتننكم هذا المجنون تخيل تخيل النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتقال عليه ايه ومع ذلك ما وقفش كان منطلق امبارح في جلسه الضحى والواحد قاعد كده يفكر في الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتر معنى بهر الواحد بهر قلب الواحد ان النبي ما كانش بيقف يجوع ويربط الحجر وما يقفش الحصير على جنبه ما يقفش اولاده يموتوا ما يقفش يتعذب ما يقفش يؤذى ما يقفش يحاولوا يقتلوه ما يقفش ايه الشخصية دي ايه الانسان اللي ما كانش في قلبه غير انه يوصل لربنا ويوصل الناس في ربنا يرموا عليه سلك جزور يكمل السجود ولا كأن شيء يحاولوا يقتلوه يقوم يكمل صلاة ايه ده ايه ده ايه الثبات ده ايه الايمان ده الصحابة رضوان الله عليهم لما شافوا النبي كده ما بيبطلش وبيجهر هم كمان بدأوا يجهروا النبي بيقول لهم أما من رجل يسمع الكفار القرآن حد هم سمعوا عننا إنما ما سمعوش مننا حد يسمعهم مننا القرآن مين ابن مسعود يقول أنا يا رسول الله رسول يقول له أنت ليس لك منع حدش يقدر يمنعك يقول له سيمنعني الله ويقوم ابن مسعود وتاني يوم يروح لغاية مقام إبراهيم في صحن الحرم ويهتف بصورة الرحمن علم القرآن يبدأ مكة تنتبه ايه ده ابن مسعود كان صوته حلو قوي كلهم يتلموا ده بيعمل ايه يفضلوا يضربوا فيه ابو لهب ضربه ضربة طير له ودنه منها طير ودن ابن مسعود وهو بيكمل وهو بيقرا ما هو شاف النبي بيتأذى وبيكمل هو كمان هيتأذى وهيكمل يكمل لما يرجع للصحابة ودنه مقطوعة ووشه متقطع الصحابة يصعب عليهم يقول له ويقول لهم والله ما كانوا اهون علي مثل اليوم هو ده اخرهم ولا ان شئتم لاذهبن غدا فلا اقرأن عليهم القرآن ابو ذر يروح يجهر بالقرآن في صحن الكعبة يكونوا هيقتلوه كانوا هيموتوه ابو بكر هيموتوه ويفضل العذاب بالمنظر ده لغاية ما يجي الع- الحدث اللي يقلب كل الموازين لغاية ما يجي الحدث اللي يقلب الدعوة الجاهلية يا جماعة ايه الحدث ده الحدث ده اسلام عمر بن الخطاب ازاي اسلم عمر ازاي عمر اول بداية اسلام عمر لما كان الصحابة هيهاجروا هجرة الحبشة اللي هنتكلم عنها ان شاء الله بعد كده ويشوف الصحابة رايحين الهجرة يتقطع قلبه ايه ده ايه الناس اللي بتضحي عشان الدين دي هو الدين ده قوي للدرجة ديت فيقول لجارية من واحدة من النساء المهاجرات صاحبكم الله فتحس انه هيسلم يجي جوزها تقول له يقول لها تطمعين في اسلام عمر والله لو اسلم حمار عمر ما اسلم عمر له حق اللي يشوف عمر وهو مأيد اخته وجوزها فاطمة وسعيد بعد اسلامهم يقول اشد من كده اللي يشوف عمر وهو ماسك السيف راح يقتل النبي يقول اشد من كده اللي يشوف عمر وهو رضي الله عنه وهو ماسك جارية بني مؤمل بيجلدها يقول اشد من كده اللي يشوف عمر وهو فتح راس اخته والدم نازف منها يقول اشد من كده تاني حاجة تهز عمر لما يشوف مشاهد التعذيب دي ومع ذلك الثبات الرهيب ده ايه العزة دي ايه الثبات ده ايه اليقين ده ثالث حاجة فز عمر لما ليلة من الليالي انا اعرف اتنين دعاة كان يعني التزامهم كان بسبب حاجة زي دي ليلة من الليالي راح يشرب خمر مع جلسائه ما يلاقيهمش ايه الليلة بقى التعبانة دي بقى يروح يدور على الراجل بتاع الخمر عايز خمرة بأي طريقة ما يلاقيهوش في بيته قال لا اروح اطوف حوالين الكعبة يروح يطوف يلاقي النبي عليه الصلاة والسلام واقف يصلي يقف وراه يسمع القرآن ينبهر بالقرآن ايه ده ايه الايات الرهيبة ديت لا لا لا، ده الكلام ده شاعر بالتأكيد يلاقي الرسول بيقول وما هو بقول شاعر قال لا ايه ده هو بيرد عليا يقول لا ده بيبقى يبقى كاهن يلاقي ولا بقول كاهن بيقول فوقع الإسلام في قلبي كل موقع عمر بن الخطاب رابع حدث يزلزله لما يصحى من النوم فجأة يلاقي حمزة أسلم حمزة حمزة ده كان بطل من الأبطال حمزة أسلم ليه لما أبو جهل شتم النبي ومد إيده عليه فقام حمزة رجع لطم ابو جهل وقال له اتسب محمد وانا على دينه انا كان له وزن كبير عشان كده كلمة انا كان ليها وزن اسلم غضب لرسول الله انت لما رسول الله بيعتدى عليه او بيشتم بتغضب ليه قد ايه حمزة يسلم يا جماعة عمر لما يسمع كده يتزلزل الناس لها مفاتيح لما واحد من الوجهاء بيسلم باقي الوجهاء بيفكروا واحد من التجار باقي التجار بيفكروا مفاتيح ويجي الخطوة النهائية لما يسمع اخته بتقرا قرآن يروح لها بيتها يلطمها لطمة يشق لها راسها وتنزف دم يرق قلب عمر لانه كان لما بيشوف حاجة من المناظر ديت زي منظر المهاجرين للحبشة كده قلبه يرق يرق يقول لها طب هات الصحيفة فتقول له لا انت مشرك نجس وهذه لا يمسها الا طاهر عمر بن الخطاب يزعل ايه ده ايه الثبات ده راسها مفتوحة وكل همها على القرآن يلاقي خباب طالع كان بيعلمهم القرآن هي وجوزها وكان مستخبي تحت ال- ال- الفراش يلاقيه طالع خباب عمر قبل ما يسمع من خباب زغل اصلا خباب خباب ليه جاي يعلمهم خباب اللي كان الصبح ام انوار بتكويه خباب اللي كانوا الصبح حفرين له حفرة بيشووه عليها خباب بعد العذاب ده لسه جاي ايه الروح دي ايه الصمود ده الناس دي ايه الدين ده ايه الدين ده بيعمل في اتباعه ايه ازاي دول اتقلبوا كده ايه الانقلاب ده لغايه ما يسمع خباب بيقول له يا عمر اول ما اشوف رقه عمر اني لارجو ان يستجاب لك دعاء رسول الله امس اللهم اعز الاسلام باحد العمرين يتهز عمر ايه ده الرسول بيدعي لي يقف عمر مصدوم قدام الثلاث خبطات دول ثبات فاطمة وثبات خباب وحب الرسول رغم اذى عمر ويتهد كل ذرة شرك في قلب عمر ويخرج اسد من اسود ربنا فين محمد فين رسول الله يجري على دار الارقم يحضن النبي ويقول له انه اسلم والنبي يكبر تكبيره كل اللي في الدار يعرفه انه عمر اسلم بيها عمر اول ما اسلم مين اكتر واحد بينقل كلام في مكه فلان انا اسلمت روح قول لهم يطلع على نوادي مكه لا اله الا الله محمد رسول الله مين اكتر واحد كان بيأذي النبي ابو جهل يروح يخبط على بيته يقول له يا ابن اخي مرحبا بك لما جئت يقول له جئت لأعلمك أني أسلمت واتبعت رسول الله يرزع الباب في وشه يقول له قبحك الله وقبح ما جئت به عمر ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر عمر يؤتى بالإسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني وهذا خذلني حتى إذا جاء عمر قال يا رب كنت غريبا حتى أسلم هذا عمر إسلامه كان نقلة كان أسلم في وقت رهيب التعذيب في رهيب اول ما اسلم سياسه قريش كلها اتقلبت بعد ما كانوا بيعذبوا النبي يروحوا يقولوا له ان شئت ملكا ملكناك الصحابه لاول مره ينزلوا يصلوا في الحرم ويجهروا بالدين لاول مره ياخد الصحابه وينزلوا يعلنوا الاسلام في الحرم عمر قبل ما يسلم كانت هجرة الحبشة الأولى 12 واحد بعد ما أسلم هجرة الحبشة الثانية 90 واحد تقريبا يعني عمر الإسلام تضاعف بدخول عمر الإسلام عز في الأرض بإسلام عمر لما أبو جهل شتم النبي وضربه ربنا حرق قلبه بإسلام عمر وإسلام حمزة وبإسلام عمر ينقلب الوضع يا جماعة يروح للنبي يقولوا له إن شئت ملكا ملكناك نساء اعطيناك مالا اعطيناك عايز ايه يا محمد هم طبعا نفسهم نفسهم النبي يقبل مش عشان هم ما عندهمش ملك ولا حاجة اصلا انما عايزين النبي يقبل عشان يظهروا الداعية قدام الناس انه طالب مركز وطالب مال وطالب نساء اهل الباطل كده دايما عايزين يظهروا ان الدعاء مش اصحاب رسالة ولا حاجة ولا دول اصحاب رسالة ولا حاجة تشويه اعلامي والنبي يصمد عليه الصلاة والسلام لو كان الملك بينفع في الدعوات كان ربنا بعث ملك اصلا من البداية ويبدأ قريش تغير اسلوب حربها يبدأ قريش يا جماعة تحارب بطريقة جديدة خالص واحد يجي لهم اسمه الناصر بن الحارث يقول لهم انتوا ما حاربتوهوش طب نحاربه ازاي يقول لهم بالقصص والروايات انا هقف كل يوم في الكعبة والم الناس واحكي لهم قصص وروايات ونعمل افلام ومسرحيات وتبدا قريش تستغل سلاح الاغاني وتظهر ام ساره المغنيه ويظهر المغنيين ومن الناس من يشتري لهو الحديث مدام خلاص مدام الشباب مقبلين على محمد اشغلوا الشباب افتنوا الشباب عنه ابعدوا الشباب عنه ازاي بالشهوات بالحفلات الغنائية بمصايف الطائف بالقرى السياحية بتاعت الطائف وجدة ابعدوهم عن محمد ابعدوهم لازم الدين يتدمر ولو ما فيش حل ان الدين يتدمر غير ان المجتمع يتدمر يتدمر المجتمع بس دين لا المهم ان الناس تتشغل باسم الغناء والحفلات الغنائية والقصص والروايات اسلوب قديم جديد زي الوقت اليهود بيشغلوا العالم عن ربنا وعن الدين بالكرة ومباريات الكرة يا جماعة ويبدا الاسلوب يتغير يروح لعلي بن أب- ل- ل- لع- ل- لابو طالب عم النبي يقولوا له خلي بيننا وبين محمد ده اول مفاوضه يعني يا اما ان تصرف واما ان تخلي بيننا وبينه ما ينفعش الرسول يقول له لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته يقول له والله لا اسلمك ابدا يروحوا له بعد شويه يقولوا له اما ان ت- ان تكفه عنا واما ان نقتله وانت انتوا الاثنين هتروحوا في الرجلين بقى ابو طالب لو ما كفتوش عنا يروح لسيدنا محمد يقول له لو اوقدوا من هذه الشمس هذا الفتيل الفتيل ده وقدوه من الشمس لن اترك هذا الامر ابو طالب يسيب النبي يروحوا له اخر مره يقولوا له بني هاشم كلهم بني هاشم كلهم في خطر هنقتل بني هاشم كلهم قتل بطيء بمجاعه هنحبسهم في الشعب بتاعهم بتاع ابي طالب عشان يموتوا من الجوع ع- الا لو سلمتوا محمد عشان نقتله ويبدا الدعوة تدخل في مرحلة تانية مرحلة ان تعذيب الصحابة ما جابش نتيجة تنكيل بالصحابة ما جابش نتيجة قتل الصحابة ما جابش نتيجة افقار الصحابة ما جابش نتيجة طرد الصحابة ما جابش نتيجة ما عادش في غير حل واحد بس لقتل الدعوة قتل محمد لازم يتسلم محمد ويقف قريش كلها في وش بني هاشم يتسلموا محمد نقتله يا كلكم هتتقتلوا مع بعض كانت مرحلة رهيبة وكانت مرحلة عصيبة يا جماعة يا ترى يا ترى بني هاشم هيعملوا ايه يا ترى بني عبد المطلب هيعملوا ايه الحلقة الجاية ان شاء الله هنشوف بإذن الله يا اخواني هنشوف ازاي ان المسلمين هيتقسموا جزء هي... هي... هيسيح في الارض يروح الحبشه وجزء هيدخل الشعب وياكل ورق الشجر هنشوف الاسلام بيتعرض للي ما تعرضلوش قبل كده هنشوف الوقفه الرهيبه بتاعت قريش دم محمد زي ما اليهود كده راحوا لاهل غزه من شهور قالوا لهم تسلموا حماس نقتلهم والا كلكم هتتقتلوا معاهم يا ترى عملوا ايه يا ترى كانت النتيجه ايه يا ترى كانت المرحله ايه ده اللي هنعرفه بكره باذن الله سبحانه وتعالى قبل ما اسيبكم يا اخواني بوصيكم بوصيكم انا عايز اوصيكم توصيه عامه وتوصيه خاصه التوصيه العامه الخطيره ان لسه الحرب على الاسلام موجوده ان لسه قبل رمضان باسابيع 70 في الصين 29000 مسجد يتقفلوا ويتحولوا اسطبلات ومجازر 54000 امام يتعزلوا ويشتغلوا في رعايه الخنازير 54000 امام جميع المدارس اللي تبع المساجد تتقفل في الصين في تركستان الشرقيه ملايين المسلمين قتل 2000 واحد يتدفنوا احياء وقبل كده 2 5 مليون مسلم هناك قتلوهم يعملوا تجارب نوويه جنبهم عشان يسموهم ويموتوهم اعتقال وسجن لكل واحد يدعو الى الله او يحفظ قران او يرجع يدرس من الازهر او يدرس علم شرع في السعوديه تنكيل لغايه الوقت لسه سمعنا سمعنا لما في البوسنه و- و- و- و- وكوسوفو والشيشان سمعنا لما كانوا يدخلوا على المسلمه وهي حامل يقولوا في بطنها ولد لا بنت لا ولد لا بنت يشقوا بطنها ويطلعوا عشان يعرفوا ولد ولا بنت سمعنا لما شقوا بطن الحمل طلعوا الجنين وحطوا مكانه قطه عشان يذلوا المسلمين سمعنا لما كانوا بيجيبوا المسلم يصفوا دمه وهو حي عشان ينقلوا دمه للجنود الجارحه بتاعتهم لسه ابو جهل موجود لسه ابو لهب موجود لسه الحرب الاعلاميه على الاسلام موجوده لسه يا جماعه الدين محتاج رجاله المرحله الجاهليه تاني لسه محتاج الرجاله اللي صمدوا الصمود ده تاني لسه محتاج الرجاله اللي بذلوا الدين تاني اخر حاجه بوصيكم بيها قبل ما اسيبكم يا جماعه نحيي سنه من سنن النبي بقى عليه الصلاه والسلام ايه رايكم نحاول كل مره على قد ما نقدر نمسك سنه من سنن رسول الله نحييها انا انا عارفين السنه اللي هكلمكم عنها النهارده ايه عارفين ايه كلمه بسيطه تسمعوها تستغربوا افشوا السلام افشوا السلام يعني طول ما انا ماشي اسلم على من اعرف ومن لا اعرف دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام يعني طب ما تشوف سنه اسخن كده ولا يا جماعه ده اول كلمه النبي قالها في المدينه المنوره لما دخلها افشوا السلام اول كلمه اتقالت في بناء الدوله الاسلاميه في المدينه اول دعامه قامت عليها الدوله الاسلاميه في المدينه افشوا السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 40 حسنه لو طول اليوم قلتها 100 مره 4000 حسنه من غير ما تحس ولا تدرى نسلم على من نعرف ومن لا نعرف جربوها من اول ما تنزلوا التراويح في الشارع والسواق اللي هتوصلك والناس في المسجد وانت راجع هتاخد لك كذا الف حسنه كل يوم افشوا السلام على من عرفتم ومن لم نعرف بكره ان شاء الله مع احتدام الصراع وكان الثمن الوحيد اللي مكه مصممه عليه لقتل الدعوه دم محمد بن عبد الله هل ده وقف النبي هل ده وقف الصحابه هل ده وقف الدعوه هيحصل ايه الموقف المذهل اللي بني هاشم الكفار والعبد المطلب الكافر ولكن وقفوا وقفه مفيش حد وقفها مع الاسلام الوقتي اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبه ترضيك اللهم بلغ رسولنا منا السلام اللهم احشرنا معه في الفردوس الاعلى اللهم اجعلنا من جندك المخلصين اللهم استخدمنا لنصره دينك في الارض اللهم اعز الاسلام في الارض اللهم فقهنا في ديننا اللهم اخرج منا دعاه وداعيات يا رب ينصرون دينك اللهم اهد غير المسلمين برحمتك وقدرتك كما هديت المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير
قالوا لي